بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فسورة المطففين سورة اختلف العلماء في مكيتها ومدنيتها هل هي مكية أو مدنية قال البعض بهذا وقال البعض بذاك لكن من سورة الملك إلى ما نحن فيه أو ما وقفنا عنده سور مكية متتالية سورة المطففين اختلفوا فيها وذلك لأنها تتحدث عن قيمة المؤمن في موازنة الكافر وكيف أن المجتمع الجاهلي الذي لا يتبع شرع الله لا يقيم لأهل دين الله وزنا صحيحا هذا صلب سورة المطففين ولكن من خلال اسمها ومن خلال بدايتها تتحدث عن التطفيف في الكيل والميزان وهذا أمر يعتبر من المعاملات في البيع والشراء يعني بسموها آداب وأخلاق آداب وأخلاق هذه الآداب والأخلاق نزلت بعد العقيدة ثم شرع الفرائض الواجبة ثم الآداب والأخلاق فتأتي في المرتبة الثالثة فلذلك قالوا التشريعات لم تكن إلا في المدينة إذا هذه السورة مدنية ولكن الراجح أنها سورة مكية سورة مكية لأن الموضوع الأول وهو قيمة المؤمن مسألة أخطر وأهم من مسألة التطفيف في الكي والميزان وبالمرة نتعلم كيف ننظر إلى السورة مهم جدا تفهم اسم السورة وتفهم أوائلها وأواخرها يبقى الاسم والفاتحة والخاتمة لو فهمت هذه الأطراف الثلاثة تستطيع أن تطلع على عموم السورة أو تعرف مقصودها وهدفها فالمطففين هم الذين يطففون في المكيال والميزان هذا هو المعنى الحسي السريع الذي يتبادر إلى الذهن حينما نسمع هذه الكلمة الذين إذا اكتالوا على الناس هو اللي هيشتري هو اللي هياخذ السلعة والبضاعة يستوفون ما تستنى يا عم لما الميزان يطب حط كمان شوية الميزان طب لسه ما طبش كويس حط كمان شوية كمان شوية طب كده يعني حاجة بركة من عندك كده إكرامية يعني ماشي خد كمان شوية طب دي عشان حمادة خد عشان حمادة وياخد وزن قد كده نفسه ياخد الفرش كله ويمشي بالفلوس اللي معاه أو بثمن البيع اللي هياخدها وإذا كالوهم أو وزنوهم لو كان هو البائع هو الذي يعطي السلعة وإذا كالوهم أي كالوا الناس أو وزنوهم يخسرون هو اللي بيكيل بقى للناس أو يزن السلعة لغيره بينقص من السلعة ليخسر المشتري ويكسب هو وظن دي كلنا مقرصين منها وربنا يهدي البياعين يا رب كيس الفاكهة يتخبط في الميزان ياخد الكفة وينزل مش من تقل الكيس إنما من تقل الايه رمية الكيس في الكف لسه في حباية كمان أو حبايتين عشان يطب كويس ويبقى معتدل يعني لكن من الرمية دي راح واخد الكفة ونازل المفروض لسه يطلع وينزل ويحرر نفسه شوف المؤشر هيروح فين وهو طالع يكون هو خطف الكيس خلاص طب يا عم الحاج اتفضل يا بيه اي خدمه طبعا واحد مننا بيسالم حتى لو شايف وعارف هيتخانق في السوق عشان حبايه وبتاع ف يلا اللي حمل يشيل مش مشكلة راح الشر وياخذ البيع ناقصه وماشي دي طبيعة الإنسان في البيع والشراء نقص الوزن أو المكيال شيئا طفيفا شيء شيئا قليلا يعني يعني كيلو جوافة نص حباية ايه يعني وقعت مني من الكيس وانا ماشي عيل قال لي ما تجيب يا عمو حباية رحت بديله حباية ايه يعني يا عمي هتعمل خناقة عشان بتاع مش مشكلة بسيطة لكن بيني وبينك الموقف نفسه ايه بيزعل طب لو كانت حاجة كبيرة بقى تطفيف بس يعني غالي شوية خمك في 10 جنيه في 20 جنيه في 100 جنيه حسب البيعة والصفقة اللي اللي عقدتها بيزعل الإنسان طب ايه رأيك بقى في واحد هينقصك قيمتك انت بقى قيمتك الشخصية قيمتك الاجتماعية قيمتك الوظيفية يا ترى هتزعل أكتر من زعلك من البياع في السوق ولا هتزعل من صاحب السوق أكتر يعني اللي خد منك حبايه جوافه خنصرها من وراك في الوزنه هتزعل منه اكتر والله اللي ما اعترفش بيك كمهندس كطبيب كوزير ككذا القيمه المعنويه دي بلا شك اغلى واعلى خد فلوسي بس ما تقوليش كلمه تهن في شخصي ما تهدرش سنوات قعدت ادرس عشان اطلع مهندس او اطلع طبيب او اطلع آه، كذا أو ما تهدرش قيمتي العلميه دي ولذلك الناس النهارده بتدفع ملايين عشان يبقى عضو مجلس شعب بيشتري القيمة دي بملايين الدنيا بالفلوس كلها ايه يعني فلوس لان القيمة دي عنده اكبر شن ورن بقى ايه سيط فلان عضو مجلس شعب طبعا لا حصانة ولا بتاع و- ويده رايحة جاية ما ما حدش له دعوة و- صحيح فيها مكاسب كبيرة اه لكن برضو الوظيفة نفسها الاسم الوظيفي ده اسم كبير جدا طب لما تبقى مؤمن ويقول عنك كافر لا ده خبط بقى في الاساسات مش كده اه راح بقى للحاجات الكبيره والتقيله انت مهتدي ويمكن هادي للناس كمان قول عنك ده انت ضال ومنحرف واصولي وارهابي اظن دي كبيره مش كده كبيره جدا بقى دي اكبر حاجه عند من يكون دينهم اعز عليهم من كل شيء اللي بيقدر كلمه الدين هذه الكلمه عندهم وهذا التطفيف عندهم اغلى واعلى كذلك كان في ميزان الله تعالى ولذلك لما تقابل كده أطراف السورة هتلاقي إيه السورة اسمها المطففين وهو كله تطفيف لكن التطفيف الشائع المعروف اللي كل الناس عارفاه وكله بيتألم منه بس ساكت الذين إذا كالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون هناك تطفيف أهم وأخطر ولكن الناس لا يشعرون ولكن الناس لا يشعرون هناك تطفيف أهم وأخطر وأكبر وأجرم ولكن الناس لا يدركون هذه القيمة تجدها في آخر السورة إن الذين أجرموا شوف الصفة عاملة ازاي إن الذين إيه نقول كفر وخلاص بس يمكن كافر بس مؤدب كافر ألامم نفسه هو حر في دينه لكن لا بيعمل غلط ولا بيأذي حد ولا بتاع لا ده ده مجرم بقى يبقى عمل جرائم دي أكبر إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا كانوا ولا يزالون بس ربنا بيحكي عن الواقع اللي كان لكن لا يمنع هذا من وقوعه ثانية مصيبة كبيرة بقى أكبر وأجرم وأعظم وأخطر لما أو حين تجد المسلمين يفعلون فعل المجرمين طب ده مجرم وعملها طب وانت يا مسلم تضحك مني من اخوك المسلم اقبح مش كده اوحش واشنع وابشع ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم شوف السني شوف لابس ال- بتاع الحاج فين شوف عامل دقنه ازاي لابس لي عمه ومش عارف- ماسك لي عصايه فيه طب انت مالك ما تقعد يا عم في حالك هو خد عصايتك وقطع جلابيتك وعملها عمه هو يعني هو عمل فيك ايه مالك وما- واحد ماشي في الشارع ومسلم بيستهزئ بيه وبيتغمز عليه واذا مروا بهم يتغامزوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم الكافر ده المجرم ده لما يروح آخر النهار بقى البيت والله النهاردة شفنا شوية مؤمنين بس إيه يعني خلناهم ما يسويش حاجة قعدنا نستهزأ بيهم بقى وبتاع لما لبخناهم وفرحان بالعمل من الإجرام المفروض الإنسان العاقل لما يرجع آخر النهار كده البيت ويستقر في بيته يحصي عمله أنا النهاردة حتى من غير دين أنا النهاردة أصلحت في الوطن ولا أفسدت أذيت الخلق والله أحسنت عملت إيه يحاسب نفسه يراجع نفسه فعلت ما ينبغي للعاقل أن يفعله أو فعلت فعل السفهاء كنت غلطان طول النهار والله صاحب حق المفروض يراجع نفسه فطبعا حينما يجد نفسه فعل هذا الشر والسوء بالتأكيد سيلوم نفسه وسيراجع نفسه هذا الإنسان العاقل ولكن هؤلاء كانوا إيه وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين كما قال الله تعالى عنهم يوم القيامة وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا يعني هلاكا يقول يا ويلتي يا هلاكي يا خبتي يا كده ليه إنه كان في أهله في الدنيا مسرورا لكن النبي عليه الصلاة والسلام الناس تشوفه اللي مكشف زعلان ما لك يا رسول الله في إيه؟ يقول عليه السلام لقد فتح من سد يأجوج ومأجوج هكذا ويحلق بأصبعيه السبابة والوص... والإبهام قد القرش كده القرش بتاع زمان ها يعني ايه يعني الساعة اقتربت الساعة اقتربت فأنا خايف يسمع آية فيبكي ده رسول عليه السلام ومقامه عالي جدا وصاحب الشفاعة وصاحب كذا وله كذا ونهر في الجنة وحوض شريف وعيدة. طب ده يبكي ليه قل اللهم حاسبني حسابا يسيرا تقول له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله حساب ايه وده لم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعني سيب الكلام ده لنا احنا انت خلاص عديت ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول يا عائشة لسه حاجة لم تغفر ولم نسامح فيها كرسل لسه مفروض علينا يا عائشة إن من نوقش الحساب عذب أيوة ربنا غفر لنا صحيح بس لسه ربنا هيسألنا يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ده ملخص السؤال يعني بلغت ولا ما بلغتش الناس أمنوا بيك ولا ما أمنوش طب واللي ما أمنش ده ما أمنش ليه منك ولا منه بسببك ولا بسببه مع أن ربنا عارف كل شيء ولكنه سبحانه وتعالى يريد أن يظهر كمال العدل كما قلنا حتى الرسل تسأل من الله قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته وهكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام خائف زعلان في حديث ضعيف الإسناد ولكن معناه صحيح يرى أحد الصحابة يا رسول الله عليه السلام يعني حزينا ما بك يا رسول الله أو يقول له يا رسول الله ظهر الشيب في لحيتك يعني شعرك شاب إيه اللي حصل قال شيبتني هود وأخواتها بعض السور المكية في القرآن من لهجتها الشديدة وما فيها من وعيد شديد لله شيبني خوفا وفي الحديث الصحيح يرى النبي عليه الصلاة والسلام حزينا فيقال له ما بك يا رسول الله لماذا لا نراك تضحك شافوه كده فترة ساكت ما بيضحكش كان يضحك أحيانا ولكن فترة كده ما ما لك لا تضحك يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام كيف أضحك وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر أن يؤذن له إسرافيل عليه السلام ملك كريم عنده شيء اسمه الصور ينفخ فيه فيحدث صفيرا شديدا صوتا عاليا صيحة تسمعها الدنيا كلها ينفخ فيه مرتين بإذن الملك سبحانه وتعالى عند النفخة الأولى يموت ويصعق كل شيء وعند النفخة الثانية يبعث كل حي كل ميت ساعة الأولى يموت كل حي إلا من شاء الله وفي الثانية يبعث الله كل ميت فبرضه إيه يعني الساعة اقتربت إسرافيل هينفخ في الصورة واخد وضع الاستعداد وميل جبهته كده يعني ميله قدام وموطي ظهره وماسك البوق أو الصور حتى ينفخ فيه فاضحك على ازاي بس والقيامة على الأبواب فشوف ال ال وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ الواحد يرجع آخر نهار يحاسب نفسه العاقل حتى فما بالك بالمسلم ده من باب الأولى التاجر الناجح لازم يحسب كل يوم بيومه اليومية عمل فيها كام كسبت النهاردة ولا خسرت والله إيه لكن يسيب يومية على يومية على يومية ما يعرفش يحسبها ويسرق ولا يدري لكن لما يحسب تجارته كل يوم يقدر يعرف كسب ايه والتجاره ماشيه ازاي ولو خسر النهارده بكره ممكن يعوض الخساره دي ويعرف ازاي فده بالعقل حتى واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون حتى لو شافوهم يقولوا ايه ده ناس ضلاليه يا عم تتغرك بس اللحى والجلابيب البيضة والبتاع دي ده ناس جهلة ناس كذا ناس ليه؟ يعني ده الشاب الجاهل اللي ربى لحيته ولبس جلابية بيضة وبيصلي في المساجد والله الشاب اللي بيسكر بيسكر وبيع البنجو في الشارع ومدوخ الحكومة وعامل قلق للناس البت ماشية وخايفة والناس فوق قلقانين على عيالهم في الشارع والبت تتخطف وتغتصب والد... مين مين أحسن لينا كمجتمع مين أحسن للدنيا مين أأمن على الأعراض أأمن على الأموال على الأقل ده لما يجي هيسرق استغفر الله ده بيسرق وهو ضال قبل ما يلتزم سواء كان ولد أو بنت بيسرق في المكان الذي يعمل فيه ويسرق من رب عمله ثم إذا التزم واهتدى وبدأ يصلي رجع ضميره ويسأل وهذه أسئلة كثيرة تأتيني عن نفسي تأتيني أسئلة كثيرة من هذا النوع أريد أن أتوب وعندي مال لمن كنت أعمل عنده كنت باخد كل يوم حاجة بلعب في الفواتير بعمل معرفش إيه بطلع له كده نصيب كل يوم او ياخذ كده اخذ عشوائي زي ما يطلعوا بقى النهارده بالبركه كده بركه في الحرام كمان لكن النهارده بدا يصلي وتاب الى الله فعاوز يتخلص من المال ده واحيانا يقول وليس معي ما اسد به ابيض ما معيش حاجه يعني حرام جه ومشي معوش حلال تاني بس برضه ضميره بيقول له رجع الحق بيقول اتصرف ازاي شفت ال ال الدين بيطهر الواحد ازاي الدين بيأمن أموالنا من السراق إزاي حتى بعد أن أخذوا أموالنا وأكلوها وضيعوها بيجتهد أنه يردها أو على الأقل ريح ضميري وقلبي يقول لي والله أنا اللي خدت الفلوس سامحني إن شاء الله لو ربنا يسرها هسدها لك مثلا يسرش سامحني بقى فخلاص بطمئن فلان اللي أخدها ربنا بقى يخلف عليا وربنا يسامح هعمل فيه إيه؟ فريحني بدل ما عمال اشك في ده واشك في ده ويا ترى العيال خدوها الزوجه خدتها مين اللي عمل مين لا عرفنا بابها الولد مات خلاص مات لكن تاه راح فين يا ترى بياكل بيشرب مكسي عريان الله اعلم عرفنا هو مات خلاص عند الله وهو خير منا فيرتاح القلب ده الدين حينما ياتي على الناس الكفار المجرمون يسمون هؤلاء المؤمنين ضالون لما ده اللي ماشي على دستور رباني عظيم وصراط مستقيم تائه وضال امال انت عامل ايه البعيد شفت بقى ال ال ال ال هدر القيمة الإيمانية المعنوية العظيمة هذه أكبر وأفحش من هدر القيمة المالية يعني ما, ما, ما يكسب من ورايا بالباطل خمسة جنيه عشرة جنيه والله ياخد له عليها كمان برضايا عشرة جنيه بس يحترمني يقول لي يا عم الشيخ ويحسسني ان عم الشيخ دي طالعه في عين باخلاص اتفضل يا مولانا كلمه كده طالعه ممطوطه وتحس فيها بالسخريه ولو عسكري معدي عليه اتفضل يا باشا كده الكلمه نفسها واقفه انتباه تحس هنا بالاحترام وهنا طب ليه كده ليه كده ما يمكن الشيخ ده يمكن يكون قريب من ربنا ويدعي عليك دعوة والله قول يا رب يعني انتصر لي أنا هرد عليه عندك يا رب يوم ربنا يرد عنه وردة ربنا شديدة إن بطش ربك إيه إن أخذه أليم شديد المسألة مش مظبوطة وكما قلت حينما تأتي من مجرم فهو بها أهل أو هو لها أهل يعني إذا طلعت العيبة من أهل العيبة مش عيبة خلاص ما هو يعني بالاصل مش هيطلع عيب لكن إذا طلعت العيبة من الإنسان المسلم ويهزأ بأخوه المسلم طب ما هو أنت هو وهو أنت وأنت واحد في نظر الكفار أنتم واحد فلا بد أن يتنحى المسلمون عن هذه الصفة الذميمة وبعدين كده واحدة منقبة مع الدين عامله لي فيها شيخ والله يا ما يا ما تحت النقاب بلاوي ويا ما سمعت شو مش فاكر الحادثه اللي كانت حصلت مش عارف مش عارف مش عارف طب ما الناس لبست بنفس الشرطه وعملت نقلع الشرطه هدومها بقى وناس ما اعرفش عملت جيش وراحت فين وناس عملت لبست كذا وعملت كذا وناس لبست لبس عمال الفنادق ودخلت الفنادق وعبثت في الدق هو ايه ذنب الزي هذا زي عرفت به المسلمه زي عرف به العلماء زي عرف به المسلم لا يعيبه أن بعض المجرمين لبسوه ليرتكبوا به خطأ وليستتروا وراءه في جرمهم نضع أيدينا على الجريمة وعلى الجان الحقيقي هذه صفة وحالة الكافرين فلا يليق بالمسلم أبدا أن يتخلق بها واضح أخوانا التطفيف يبقى كأن ربنا مش عاوز يكلمنا هنا عن التطفيف في البيع والشراء انما قدمها لنا كده يعني ايه كمقدمه انتوا عارفين التطفيف ده اه في اكبر منه بقى بس خدوا بالكم منه كويس لما الكافر يقول لك انت ضال كده طفف معك بابشع من تطفيفه معك في البيع والشراء وذلك ربنا يقول افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ايه اللي جرالكم تحكموا ازاي فسوره المطففين ترد للمؤمنين حقهم وقدرهم في المجتمعات الجاهلية وتنتهي سورة المطففين بسؤال هل ثوب الكفار بعد ما قال ايه فاليوم يوم القيامة الذين أجرموا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ربنا ردها الجزاء من جنس العمل الذين آمنوا من الكفار يضحكون بس ايه بقى مش قاعد على النص ولا قاعد على كرسي خشب بلق ولا لا لا على الارائك في الجنه هناك على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الكفار خدوا جزاءهم ولا لا خدوا جزاءهم ايه اللي عملوه ترد عليهم في الاخره ده امتى في الاخره تيجي بعدها سوره الايه سوره الانشقاق اذا السماء انشقت وهذا انشقاق السماء يكون انشقاق السماء هذا يكون يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يعني وتبدل السماوات غير السماوات وأذنت لربها وحقت يعني أطاعت ربها ووجب عليها أن تطيع وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت, إلى رب وأذنت لربها وحقت ثم يعرض الله تعالى موقف الحساب يوم القيامة من أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه وراء ظهره وشوف المؤمن طبعا فضل مكشر في الدنيا وحزين وزعلان ما ما باله هو بيعصي ربنا وهو مؤمن ومش قادر يمسك نفسه وما بال البيئة حواليه فسدانة وخربانة وفيها مغريات كثيرة بالباطل وما بال الناس المسلمين الضالين وما بال الناس الكفار المجرمين يعني المسألة كلها ما فيش حاجة تضحك هنضحك عليه وهنفرح عليه المؤمن لو تفكر يجد الأحزان أكثر من إيه؟ من الأفراح. بس بنضحك كده عشان ما يقولوش إيه؟ المسلمين دول معقدين من يوم ما رب بدأنا هو مكشر كده وما اعرفش ما بيضحكش ليه؟ هنضحك عليه يا عم حاج. هنضحك على القطيع الضال من النساء ومتبرج في الشارع. نضحك على النساء اللي مش حاسين بنعمة ربنا عليهم وكاشفين نعمة ربنا كده لمن حل له ولمن لم يحل له واللي ما يتزوج يتفرج عرض ببلاش مش عارفة قيمة نفسها تعرض لحما رخيصا نضحك عليه بس نضحك على الشباب المسكين ال- ال- الذي لا هدف له ضائع وضال في الحياة همه انه ينبسط وبس بأي شكل من الأشكال بأي مستوى من مستويات الانبساط بسميه انبساط ولا انبساط ولا حاجة إنما هي حالة ذهول حالة غفلة الشباب اللي بكرة و- في القريب العاجل ستقوم الأمة على أكتافه مين منهم ينفع محافظ ولا وزير ولا رئيس ولا الشباب دول ينفعوا يعني أقولها وللأسف حتى الشباب الملتزم يوم ما يجتمعوا على عمل بيختلفوا عليه بيختلفوا عليه أظن إخواننا المعتكفين عارفين ومقرين بكده يعني إن إحنا نتفق كده يعني 100 200 واحد على حاجة واحدة ونسلم للمسؤول عنا أيا كان هو مين هو مسؤول عنا سمعنا وأطعنا السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وصانا بها حتى ولو كان علينا عبد حبشي لو لا نحقق هذه الصورة حتى في مجال الالتزام امال مجال الانفكاك اللي بره والانفلاك و- و- و- والانفراط اللي بره ده الأمة هتقوم ازاي بكرة وبعده في الأيام اللي جاية ربنا يرحم أولادنا وشبابنا اللي جايين فعلا المسألة خطيرة ومستقبلهم خطير لا نيأس لكن فرج الله قريب إنما الصورة التي أمامنا صورة فعلا محزنة لا تفرح لا تبسط لا تبهج إنما بنضحك لأن إحنا بشر لو واحد نخز واحد كده هيضحك قال له نكتة هيضحك غصب عنه ما يملكش غصب عن عينه لازم يضحك دي فطرة فينا وغريزة فينا رحمة من ربنا سبحانه وتعالى ولكن فعلا الواحد لو فكر في نفسه وعصيانه ومخالفته لله ما شاء الله في رمضان زي ما انتم شايفين اهوت يعني حالنا يعني الحمد لله يعني ربنا يتقبل يا رب كويس إح- احنا بنقول كويس بس رب يا رب ربنا يصدق على ذلك اللهم امين وبعد رمضان هتشوف المصاحف ترجع اماكنها الاشار بيتقلع من على دماغ النساء والشعر يظهر وصلاة الفجر تروح والجماعات تخف والمساجد تفضى أظن صورة مكرورة ومعروفة طب حاجة تحزن ولا لا طب الناس دي فين اللي كانوا ماليين المساجد راحوا فين المصاحف ليه بقت تقيلة في جيوبنا وفي شنطنا طب ما نخليها الصور اللي بتشوفها دايما في رمضان ما بتختفيش من اي مكان في اتوبيس تلاقي على الاقل واحد ماسك مصحف في الميكروباص في ال- ال- المكاتب العامة قاعد على المكتب بتاعه بينتظر أي شغل يكلف فيه ومفيش شغل فقاعد ماسك المصحف وبيقرأ اللي عليه بيشغل وقت فراغه كموظف بيقرأ في المصحف بيقرأ في كتاب المناظر دي بتختفي ليه هي وحشة هي كانت فترة مؤقتة فحاجات لا تفرح ولكن برضو إن شاء الله بنأمل خير بنأمل خير سورة الانشقاق تليها سورة البروج وسورة البروج تقص علينا قصة آه، من من قصص الظلم والعنفوان والإجرام مش ربنا بيقول إن الذين أجرموا دي بقى مش بيضحك منه ولا بيسخر منه ولا ده ده ده بي- بي- بيقتل قتل تصفية جسدية كده عيني عينك على طول شوف الآيات بتقول إيه النار ذات الوقود دي نار في الدنيا دي صورة من صور التعذيب النار ذات الوقود إذ هم المجرمين إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ايه عمل المؤمن ده عشان يلقى في النار كده تتولع له نار مخصوصة و... وبدل ما يفتحته شبكة مجاري زمان راح فتح- فاحتين حفر طويلة وكبيرة في الشارع في الشوارع العامة وأوقدوا فيها نارا وجاءوا بالمؤمنين ألق نفسك وإلا احنا هنرميك وقيل كانوا يكتفونهم يربطونهم يروحوا جامعين الإيدين مع الرجلين مع الراس ما هو عشان ايه ياخدوها هم يوم القيامة في النار قال الله تعالى يؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون سماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام زي ما كانوا بيعملوا في المؤمنين في الدنيا ويدفعونهم في في نار الدنيا كده يحرقوا حاولوا حرق سيدنا إبراهيم عشان بيعقلهم ورشدهم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين يعني حتى ما رقش ليه ولا حس ب- بالآهات والتأوهات وال... ما اعتبرش بالآيات تيجي امرأة أم ومعها صغيرها تحمله وتقبل على النار وهي تقول لا إله إلا الله مش مشكلة الدنيا دي في داهية الدنيا نموت في سبيل الله ثم على شفير النار على شفير جه... ال- ال- ال- نار الدنيا نار الظلمة تراجعت أو توقفت وقالت يا رب هذه نفسي فهي لك فما بال هذا الصغير الولد ده لا يعرف ده ولا ده أنا- لسه ما يعرفش حاجة ايه ذنبه فأنطق الله ولدها كما أنطق عيسى عليه السلام وقال لها تقدمي يا أمه فإنك والله على الحق فألقت بنفسها وولدها في النار في نار الدنيا لتنجو من نار الآخرة صورة من صور الإجرام لا مثيل لها بل يعني أقصد لا مثيل لها يعني صورة شنيعة ولكن لها أمثلة كثيرة في الحياة تكررت في أزمان كثيرة كم من المؤمنين قتلوا بهذه الطريقة وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ما لهمش جريمة ولا جناية إلا أنهم آمنوا بالله بيحب ربنا فآمن به بيحب النبي عليه السلام فعمل زيه بيحب المصحف والقرآن فبدأ يقرأ المصحف ويشيله في جيبه رمى علبة السجاير إيه- يعني استقام دي جريمته الوحيدة اللي- التي جناها وبها يحرق ويعذب في الن- في الدنيا وقد يطرد من البلاد زي ما قالوا ايه اخرجوا آل لوط من قريتكم ليه انهم اناس يتطهرون بالله عليك تصدق الكلام ده شفت تصدق ان ده واقع حاجة غريبة جدا عشان الناس بيتطهروا بيتنظفوا في أعراضهم وفي نسلهم لا دول ناس شواذ طلعوهم بره البلد وتستاهل اه طلعوهم بره البلد وهكذا القصة دي بقى بتفصيل مذكورة في السنة وموجودة في كتاب موجود في تقريبا في كل بيت كتاب اسمه رياض الصالحين في كتاب أو في باب الصبر عشان نرجع لها ونقرأها براحتنا كده لأن الوقت دلوقتي إيه عاجل إذا كان المجرمين عملوا في المؤمنين كده فربنا هيردها لهم يوم القيامة فالله تعالى قوي والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب نجم ربنا بيسلطه على الشياطين فيحرقها ويثقبها يخرم الشيطان كده ويحرقه ويولعه وهذا النجم الثاقب خلق من خلق الله فما بالك بقوة الله هذا النجم الثاقب لو نزل على بلد لأحرقها أمال ربنا يعمل إيه الرب الذي خلق الكل وهذا الشهاب ما هو إلا جزء من خلق الله ولذلك يقول إنه على رجعه على رجع الإنسان بعدما مات يعني إن الله على رجع الإنسان بعدما مات لقادر إمتى يوم تبلى السرائر يعني يوم يخرج الله ما في الصدور وطلع السرائر بقى اللي جوانا حاجات اللي مخباها عليك وانت مخباها عليا وكده ربنا عارفها ويخ... ويطلعها ويحاسب الناس عليها إلا من ستر عليه من المؤمنين جعلنا الله إيه مثلهم اللهم آمين ولذلك ينبغي لتنجو أن تسبح باسم ربك الأعلى سورة الأعلى كل دي سور مكية سورة الأعلى بتنبهك بتنبه الإنسان عموما إلى الأعلى في في إيه بالضبط في كل حاجة مش فرق من هي سورة قصيرة جدا ثمان سطور في المصحف في بعض الطبعات وربما تقل في بعض الآخر حاجة صغيرة كده ولكن تنبهك م- ينبغي أن تبحث دائما عن الأعلى ودي فطرة فينا بس في الدنيا بنستعملها في الدنيا تاكل احسن حاجه وتلبس احسن حاجه و- وبتسكن احسن سكن على قد مقدرتك طب ما نعمل برضه للاخره احسن عمل طب ما نختار احسن دين ما ناخد لحكم حياتنا احسن دستور واحسن كتاب ما نتبع من البشر احسن واحد واحسن نبي عليه السلام ما نعبد من الالهه ان كان في الهه تانيه فلنتخير اعلى الالهه خذ الاعلى في كل شيء اعلى اله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى عندك زي ما فيش اذا هو الاعلى طيب كلام نازل من السماء والله كلام طالع من الأرض أظن نازل من السماء ده أعلى سنقرئك فلا تنسى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر وأفضل هذه الأمة جميعا والله حد تاني أقل منه له أحسن أحسن بإجماع المجتمع البشري الذي نشأ فيه وعاش فيه قبل أن يقول أنا نبي عشان ما يقولش حد يقول إيه ده هو اللي بيزكي نفسه لا قبل أن يعلن عن نفسه كنبي ورسول الجميع أعلن أنه أفضلهم وكانوا يسمونه بما لم يتسمى به غيره الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وقالوها ما جربنا عليك كذبا قط الأنبياء هم أعلى الناس اتبعهم اتبعهم كمحمد صلى الله عليه وسلم كموسى كإبراهيم الكتب السماوية أعلى الكتب ولكن خذ أحسنها اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربك كتب لم يكتب لها الله الحفظ إنما حفظها البشر وسمعنا أنها حرفت وكتاب تكفل الله بحفظه فلم تستطع يد أن تمتد إليه بشيء لسه واحد النهاردة أخ في المسجد جايب لنا مصحف من المسجد من هنا فيه كلمة آه في سورة نوح يقول ولا تزد الظالمين إلا تبارا مش كده آخرها ولا تزد الظالمين إلا نبارا مكتوبة تاء نون يبقى الكتاب ده محفوظ ولا مش محفوظ؟ محفوظ الله ده إذا كانت التاء عرفت من النون حين غيرت يمكن خطأ مطبعي أو خطأ مقصود الله أعلم لكن من حفظ الله عز وجل صار الكتاب أي تحريف فيه أي تغيير بسيط في حرف في نقطة يظهر ويقاوم ويحاصر ويقضى عليه أيهما أعلى كتاب محفوظ من قبل منزله أو كتاب غير محفوظ وهكذا سورة الأعلى تعطيك الأعلى في كل شيء ومن لم يتبع هذا الأمر سبح اسم ربك الأعلى يعني ومن لم يسبح فليسمع عن الغاشية التي لن تترك أحدا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حم- يتعب في الدنيا ويكد ويجتهد في الآخرة لا يجد لعمله أثرا كل عارفين البرطعة حاجة اسمها البرطعة عارفينها ولا هي لغة فلاح الحب آه البرطعة دي اللي هي جري البهائم لما تجري قوي بيقول الحمار ببرطع في بعض اللغات يعني أو بعض اللهجات كما قال الله تعالى في الحديث القدسي بكلم ابن آدم وإن لم ترضى بما قسمته لك فبعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها يعني تجري فيها كركض الوحوش في البرية أهو دي البرطعة بقى الوحوش لما بتجري الأسد ومش عارف إيه وبتشوف بتجري زي في عالم الحيوان تجري في الصحراء في ال- في ال- الغابة وكده أهو بتجري هتجري في الدنيا يا ابن آدم زي كده وفي الآخر ما هتاخدش إلا اللي قسمته لك ثم لا يكون منها إلا لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي إيه مذموما فالإنسان يفضل يجري يجري يجري ويتعب ويعمل حاجات كثيرة جدا وفي الآخر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ما- ملوش أثر يوم القيامة ليه لأنه عمله للدنيا عمله على غير إيمان بينما في ناس تانية بقى ربنا جعلنا منهم يا رب وجوه يومئذ وجوه يومئذ ناعمة ناعمة كده الملمس اه ممكن ومعنى ناعمة برضو يعني منعمة منعمة كما قال تعرف في وجوههم نضرة النعيم ده باين عليه ابن عز وشه بيقول كده وشه ما تهنش فوشه باين عليه النعيم وجوه يومئذ ناعمة وطبعا طالما منعم يبقى أكيد برضه ملمسه هتلاقيه ناعم أما المسه هتلاقيه إيه؟ ناعم ده ده, ده هيستلزم ده الاتنين مع بعض لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ما شاء الله نعيم وملك كبير مجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام للدنيا كان كمجيء الفجر للدنيا يبزغ بعده نور الصباح ومن بعده نور الشمس وهكذا ظهر الإسلام خفيفا في مكة ثم ازداد فازداد حتى خرجت الشمس في أفق الدنيا بالإسلام في المدينة المنورة ثم أشرقت على كل العالم ووصل الدين إلى ما بين المشرق والمغرب سورة الفجر سورة أيضا مكية تتحدث عن المؤمن عن الكافرين الذين يعارضون شريعة الله يعني دين ربنا مش نازل بس عشان نسجد له ونعبده ونبقى احنا عبيده هو سيد نظام سيد عبيد لا لا لا انما ربنا شرع لنا دينا والبشرية من قبلنا حتى نقوم به في الحياة فنعيش حياة طيبة كريمة متآلفة ولذلك يقول فيها ارضى بما قسمه الله فأما الإنسان إذا امتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي إيه أكرم ربنا بيحبني ليه مديني فلوس ومديني كل حاجة نفسي فيها كل اللي, اللي بتمناه بلاقيه دي حلوة يعني أنت فاهم كده أنت غلطان فهمك غلط وأما إذا امتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا ما خلفتش ربنا مستكتر عليا يا ولد ما عنديش فلوس ربنا مش مديني حاجة خالص فلان بيديله وانا ده ما, ما, ما مدينيش غلطان ابدا يمكن ربنا بيحبك فما ادالكش فتفضل تقول له يا رب يا رب يا رب موصولا به ويمكن التاني ربنا اعطاه عشان ما بيحبوش عاوز الدنيا خد الدنيا يا ابليس اداله الدنيا كلها ما يموتش فيها ابدا الى يوم الى, إلى ان ايه يموت الناس جميعا فيموت معه قال انظرني يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم خد الدنيا كلها ايه يعني فليس العطاء في الدنيا دليلا على الرضا وليس المنع فيها دليلا على الايه على السخط هذا فهم وذلك ربنا بعدها يقول كلا لا انما شقاؤكم وتعاستكم وفساد حالكم منكم من اعمالكم من اخلاقكم بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أي الميراث أكلا لما كل واحد بلم بتاعته مش بتاعته بقى بياخدها وتحبون المال حبا جما يعني المال ده اللي معاه قرش يساوي قرش واللي معهوش ما يساويش ده من حب المال لا قيمة الإنسان ما تقصش بالمال أبدا أبدا وسيأتي يوم القيامة ويفصل الله تعالى بين الخلائق فينبغي أن نزن الأمور بميزان صحيح ولذلك يقسم الله تعالى بمجيء النبي عليه السلام وبالبقعة الأرضية التي بعث فيها ده يدل على قيمة النبي عليه السلام وقيمة النبوة لا أقسم بهذا البلد عرفنا لا أقسم يعني إيه يعني أقسم وإن كان المقام لا يستدعي القسم بس هحلف لكم برضه لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قيل الوالد هو آدم والولد هو محمد صلى الله عليه وسلم ربنا أقسم بآدم كوالد وأقسم بإيه سيدنا محمد عليه السلام كولد أي مولود يعني لقد خلقنا الإنسان في كبد ويبين الله تعالى في هذه السورة أن النجاة سهلة كما قلنا يعني الجنة قريبة جدا وسهل تقتطف من ثمارها فربنا يقول فلا اقتحم العقبة ما أنا بتكلم عن الإنسان وتعبه في الدنيا يعني في وسط التعب ده اقتحم العقبة عقبة يعني زي ايه زي حفرة كده هتنط من فوقيها هتقفزها بس تنجو إن شاء الله بس كده خلاص فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة عارف العقبة يعني عارف نطة العقبة دي فين النجاة منها فين فك رقبة لو في عبد عندك تعتقه زي زمان كده ممكن واحد يعتق عبدا في سبيل الله يوم ربنا دخله الجنة بذلك أو إطعام طب ما عندناش عبيد دلوقتي نعمل إيه أو إطعام في يوم ذي مسغبة يعني في مجاعة هنطعم مين يتيما ذا مقربة يتيم قريبك ابن أخوك ابن عمك ابن خالك يتيم قريب من عيلة تطعمه طعمة وهو جائع ممكن ربنا يدخلك الجنة بيها انت مسلم بتصلي وكل حاجة بس ربنا يجيبها على دي هي دي طبة الميزان يتيما ذا مقرب او فما عندناش يتامى فاموت واحد عشان اخذ ابنه اليتيم اطعمه ما ينفعش او مسكينا ذا متربة مسكين بس مش لاقي ما عندوش فلما تنقذه من أزمة هو فيها أو تطعمه من مجاعة يعانيها ممكن هي دي ادخلك الجنة أو مسكينا ذا متربة يا ببساطة كده الله مش الحديث بيقول إن رجل دخل الجنة في إيه؟ في كلب سقى مش يتيم بقى ومسكين وابن آدم أنقذ نفس آدمية لا ده ده حتى لو أنقذت كلبا من الموت من جوع أو عطش نعم وامرأة زانية بغي من بني إسرائيل أفحشت وخلصت البلاوي اللي بتعملها وهي ماشية مروحة لقيت كلب عطشان برضه فسقته صعب عليها ورق قلبها له فسقته اتصرفت وجابت له مية وشرب فيغف فغفر الله لها شفت ازاي ربنا رحيم وقريب ودود سبحانه وتعالى على خلاف المرأة التي دخلت النار في هرة نفس حية كائن حي حبستها حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الايه الأرض هذه بتخط العقبة مش العتبة العقبة تتخطاها وتتجاوزها بعمل سهل زي كده فمجيء النبي عليه الصلاة والسلام على الدنيا كمجيء الفجر ومجيء الشمس وطلوعها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخره بعدما كان هناك ليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى شوف الشمس بعد الليل الفرق بينهم واضح جدا ليل مظلم بهيم أسود والشمس بقى بتنور كل الدنيا و خاصة من من النهار وقت الشمس وقت الضحى وقت لطيف في الشتاء تلاقيه دافي وجميل وفي الصيف تلاقيه ناره هادية لسه الشمس ما ايه ما حميتش قوي تقدر تبص للشمس تبص للسماء تبص للدنيا تشوف الحاجة لكن في الحر بقى اما الظهر كده في الصيف تحط ايدك كده عشان تبص وتشوف اللي هناك لأن ضي الشمس على العين منعها من الرؤية وتخليك تشوف حاجات مش موجودة تبص إن هناك تلاقي فيه مية تروح ما تلاقيش حاجة حتى إذا جاءه إيه لم يجده شيئا لكن وقت الضحى ده وقت لطيف وترى كل حاجة على حقيقتها ووقت الضحى ده وقت ينشرح له الصدر وكان مجيء النبي عليه السلام مجيئا يشرح الصدر شرح صدورا كثيرة ويتحدث الصحابة بذلك أن الله تعالى فرجها عليهم بالخير بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعزة وكرامة إلى آخره وقد شرح الله صدر نبيه عليه السلام وطهره وهو طفل صغير حيث اختلع واقتلع منه حظ الشيطان فلم يكن للشيطان عليه سبيل وما النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا حلقة في سلسلة ذهبية مباركة من الأنبياء والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين يقسم الله تعالى بهذه الثلاث التين والزيتون أرض سيناء التي بعث فيها موسى وعيسى ورسالة بني إسرائيل وطور سينين وهذا الذي كلم الله عليه موسى تكليما وهذا البلد الأمين مكة المكرمة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الله تعالى بهذه البقاع الطاهرة المباركة حتى يربط بينها في أذهان المسلمين وأذهان الناس أجمعين فيعلموا أنه ليس بدعا من الرسل صلى الله عليه وسلم وهو مكلم أيضا من قبل الله فالله تعالى أوحى إليه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وهذا القرآن نزل أو بدأ نزوله في ليلة القدر اللهم اجعلنا من أهلها إنا أنزلناه في ليلة القدر وأنزله الله تعالى بينة وحجة حيث إن الكافرين من العرب والكافرين من أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين كانوا في المدينة حاول بعضهم مع بعض أن يكون هو إماما لغيره يعني العرب يقولوا للمسلمين للكفار من أهل الكتاب إحنا أصحاب البلد أنتوا جايين علينا فالمفروض أنتوا تتبعونا وتمشوا في ديننا اليهود والنصارى يقول لهم لا احنا اصحاب كتاب سماوي ورساله سماويه فانتوا اللي تمشوا ورانا واحنا اعلم منكم اختلفوا مع بعض ولم يتفقوا الا على شيء قالوا اذا فلننتظر النبي الخاتم المنتظر في نبي جاي وهيبعث في العرب اه لما يجي نبقى كلنا نمشي وراه لا انتوا تمشوا ورانا ولا احنا نمشي وراكم كلنا نمشي ايه ورا النبي الجديد متفقين متفقين ويا محل الكلام عند أهل الكتاب النهاردة بكلام وبكرة بكلام قالوا هذا فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا وافترقوا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الايه البينة فكان مجيء رسول الله عليه السلام ونزول القرآن عليه بينة وضحت كل شيء ولكن أهل الكتاب لا يريدون طريق الوضوح والدلالة يوم القيامة سيكون الفصل بين الناس يوم الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها البعث تخرج ما في بطنها من جثث وأموات يومئذ تحدث أخبارها الأرض نفسها تتكلم وتشهد عن الناس نعوذ بالله ونسأل الله السلامة وألا تشهد لنا السماوات ولا الأرض إلا بخير اللهم آمين يومئذ يصدر الناس أشتاتا أي مفرقين ليروا أعمالهم سورة العاديات في نفس الموضوع إن الإنسان بعد قسم يقسمه الله تعالى يقول إن الإنسان لربه لكنود الكنود دي صفة من صفات الحيوان وخاصة في الجمل الجمل قوي يجي صاحبه يورده مورد الماء عشان يسقيه على الترعة مثلا كده ولا حاجة يشده من الحبل في كلمات متعارف عليها بينهم يصفر له ولا حاجه عشان يشرب يقوم الجمل يرجع لورا كده خايف من ميه خايف من بحر الله اعلم شايف خياله خايف منه ما نعرفش يقوم يرجع ورا كده يشد فيه ودوك هيشد لورا مين هيغلب الجمل فين الله ومهما يضرب فيه الجمل برضه مش ممكن ابدا طالما مش مقتنع لا هو ولا الحمار ولا الحيوانات دي سبحان الله عجيبه مش مقتنع بالمساله اللي هو مطلوب ليها دي ولا يعملها ابدا لو هيموت فده اسمه ايه جمل كنود خاصة لما تتكرر منه بقى الايه الحالة دي قد يكون عنده علة في بطنه خايف يشرب مية او كده او خايف المية تتعبه حاجات ما نعرفهاش فيقوم يرفض شرب الماء يعرض عليه المية ما رضاش يشرب مرة واثنين وثلاثة يقول لك جمل كنود الكفار النبي عليه السلام عرض عليهم الدين والقرآن مرات ومرات ومع ذلك الإنسان كنود وإنه أي الله سبحانه وتعالى الرب وإنه على ذلك لشهيد ربنا شايفه وشاهد على أعماله وإنه أي الإنسان مرة على الإنسان مرة لله مرة للإنسان بعد كده وإنه لحب الخير الخير بمعنى المال يعني حب الدنيا وزهوها وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير امتى يومئذ دي القارعة يوم القارعة يوم القيامة القارعة ما, ما القارعة وما أدراك ما القارعة أنت تعرف يعني القارعة ده القارعة دي ما هول كبير ده كله تضخيم للقارعة عارف امتى يوم الكافر يقول ايوه امتى عاوز يقول له بقى يوم 5 12 5 مش عارفه 10 5 كذا سنه كذا 2000 وكذا هو عاوز دي يوم ربنا يقول له ايه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعه المبثوث فيعطيه بعض الأحوال التي تحدث يوم القيامة ولا يعطيه الجواب الذي يريد ويعرض الموقفين اللي يعطى كتابه بيمينه وتثقل موازينه موازين الحسنات يعني فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية كويس والله مش مش أمه اللي هاوية وهو هيطلع بره مش كده لا أمه يعني أصله اصله بيقول انا هضر... لاضربنك ايام اللغه العربيه بقى لاضربنك على ام راسك التعبير ده موجود النهارده بقى بس في التركيبه كده اي كلام يعني بيقول ام البتاعه دي مش عاوز تتفك مش كده برضو أم اليوم ده ما من أوله كده ما يعني أمه مالها بس خليك في اليوم فالأم هي أصل الشيء فأمها يعني رأسه يسقط عليها في النار والعياذ بالله فأمها وقيل أمه أي النار عميقة نزلة تحت قوي وسميت أمه لأنها تحتويه كما كان يحتويه رحم أمه والعياذ بالله وما أدراك ما هي نار حامية طب ما أوقع الناس في هذا انشغلوا في الدنيا بالتلاهي والتكاثر ألهاكم التكاثر عاوزين نتعلم يا اخوانا قراءة القرآن ما تنسوش الله يكرمكم يعني رمضان هيخلص اهوت وهتفضوا بقى اعمل نفسك كده ايه لقاء مع حد من الفاهمين وتعالى واحد مرة بيقرأ فبقول إلهكم التكاثر وعامل إمام وداخل إمام بقى بيصلي بالناس ما شاء الله واخدها يعني كده عن جهة يعني ما ينفعش ما ينفعش ده له مؤهلات ودخل راح قرأ إلهكم التكاثر يمكن صدق في وصف الناس بس مش قرآن ده مش قرآن خالص ألهاكم التكاثر يعني شغلكم التكاثر هو طلب الكثرة واحد بيتكاثر في الأولاد واحد بيتكاثر في الأموال واحد بيتكاثر في, في, في الأسهم في البورصة واحد بي... كل واحد إيه بيطلب كثرة في شيء معين واحد بيتكاثر في جسمه عاوز يبقى تخين وكبير كده وطنبة ما شاء الله يقول لك أصل كده إيه الواحد يملى العين ها وكرش قد كده يقول لك حلو بينفع ذات الزنقة بنام عليه و... و... كل واحد له بقى إيه هدفه في الحياة حتى زرتم المقابر فجأة مات فدخل المقبرة دخل إيه يعني مش إقامة دايما ده زيارة بس زيارة على ما يبعث يوم القيامة حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلم ثم كلا سوف لأن يقول و... ثم لتسألن يومئذ اللي بتتكاثر فيه ده كل اللي هتجمعه ده هتسأل عنه واحد يقول لك أنا مزنوق في ضرورة ينفع أخد قرض من البنك ليه يا عم إذا إيتك ربنا يفك عنه عنك يقول لك والله أنا عندي مصنع الحمد لله كبير وكويس والحمد لله يعني رزقه كويس وماشي فانا عاوز اكبره وعاوز اعمل واحد زيه كمان في مكان تاني بس بصراحه معيش سيوله فانا مضطر اخد قرض من البنك دي ضروره دي ما شاء الله بتاكل وتشرب فايض عنك وربنا يزيدك ويباركك ويبارك لك من الحلال وعاوز تاخد حرام تهد به الحلال يا راجل اتق الله الصحابه رضي الله عنهم كان بيشتغل على قد ايه النفقه بتاعته انا مطلوب مني في الشهر كام تقريبا كده مطلوب مني مثلا 300 400 500 جنيه 1000 جنيه حسب كل واحد اذا اشتغل شغل يكفي النفقه دي ويفيض شويه زي بعض احتياطي بس اصحاب ما كانوش بيعملوا احتياطي بقى بيعملوا اه بس احتياطي مش هنا هناك بيعملوا رصيد هناك يعمل وما فاض عنه يتصدق به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقه ما كان عن ايه عن ظهر غنى خلصت كل مطالبك انت وعيالك وفضلك كده يلا بقى ابعت ابعت في الرصيد حط في دفتر التوفير عند ربنا بقى شركة التأمين الأهلية الإلهية عفوا هنا شركة التأمين الإلهية يتدخل هناك بعضهم كاد رزقه يدوبك على القد زي ما بيسموه بالكاد كده يعني اللي جاي على قد اللي رايح مش فايض حاجة يجي تصدق يا عيني ما فيش طب ما كلمة طيبة صدقة يقول لك أيوه بس يعني بس برضه الفلوس حلوة يوم يعمل ايه ياخد overtime اشتغل دور تاني اخر النهار ليه عشان يجيب فلوس يتصدق بيها وتعرف يشتغل ايه شياك بلغه العصر زمان كان بيسموه حمال والناس ما تعرفش بقى هو بينزل من بيته وخلاص بيخرج بيروح فين ما حدش عارف الظهر بيتخفى عشان ما حدش ياخد باله ويشتغل شيال يشيل شويه حطب لحد يشيل ما اعرفش ايه لحد اي حاجه كده تتشال يروح شايلها على كتفه ماشي لما مات وجدوا وهم يغسلونه آثار الحبل الذي كان يحمل به وجاءت عجائز ناس عواجيز بقى يقول لك كان هنا رجل كان بيجيب لنا المية بالليل ونقول اسمك ايه ما رضاش يقول لنا على اسمه ولا حاجة ما ما والراجل ده بقاله اسبوع كده ما جاش هو راح فين هو مين ده هو اللي مات كان بعضهم يعمل بأجرة عند الغير ويتصدق وبعضهم يتصدق كده بالعمل نفسه يسقي ماء للعجائز يحمل لهم متاعهم وهكذا آه النهارده طبعا اخر ليله في رمضان غالبا يعني ها فمعلش استحملوا ان شاء الله يكرمكم خلاص خلصنا الحمد لله اهو حاضر الاسئله بعدين ان شاء الله خلاص آه فالهاكم التكاثر حتى زرتم ايه كل اللي هنتكاثر فيه ده ونكتر منه هنسأل عنه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وطبعا في قصة النبي عليه السلام وأبو بكر وعمر أفضل الأمة لما خرجوا من بيتهم كل واحد خرج لوحده كده من بيته اجتمعوا في المسجد النبوي قدرا على شيء واحد إيه اللي أخرجك يا فلان يا فلان يا فلان ما أخرجني إلا الجوع جوع في البيوت الثلاثة سبحان الله يعني النبي عليه السلام أنا سايبه مش لأني يأكله في يوم من الأيام فخرجوا للمسجد مسجد بيت الفرج بيت الرحمة فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت الأنصار فاستضافهم أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه فأطعمهم ضيفهم كده ويعني الثابت الصحيح إن هو أكلهم إيه قعدهم في الظل ظل شجرة وجاب لهم بلح صباطة بلح كده حطها بين إيديهم وأكلوا وشربوا مية يعني تمر ومية مش خروف ولا بتاع يعني ولا ولا بطاية ولا ولا أرنب حتى إنما إيه تمر النبي عليه السلام بعدها يقول لهم ايه بعد ما كانوا خلاص الحمد لله يا سلام الجوع وحش ها الحمد لله وحمدوا ربنا طبعا اكيد النبي عليه قال لهم ايه ولا تسالن يومئذ عن النعيم سيدنا عمر تعجب قال يا رسول الله يعني نعيم ايه بس احنا احنا اشترينا ولا ذبحنا ولا عملنا ده شحته كلها وكله من فضل الله ربنا اللي من علينا بال هيسالنا عن دي يعني ما جمعناش مثلا ما خدناش بيوتنا ما ده قال ظل وتمر وماء بارد لتسألن يومئذ عن النعيم عاوز أكثر من كده إيه قاعد في الظل تشرب مياه باردة بتاكل تمر قاعد في الشقة مروحة وتكييف سجاد تحتك سيراميك تحت السجاد اللهم استرها يا رب اللهم لا تحاسبنا إلا برحمتك يا رب فالتكاثر ده كله عليه سؤال ولذلك ينبغي أن يقضي الإنسان عمره فيما يفيد وأن يهتم به في ناس تضيع عمرها كده وخلاص في في ممكن يعني ال- ال- النبيل منهم بيس- بيقضي عمره في الاستكثار من الدنيا وفي ناس بتضيعه بقى في قعده على القهوه وفي السينما وفي مسرح ومش عارف فين وصحبه وقعده كده ورحله كده و- ومره مصيف وحاجات من الايه مش مره بقى مرات يعني وهكذا ضياع كله الله تعالى يبين قيمة العمر فيقسم به لأن القسم لا يكون إلا بالشيء الايه العظيم اللي له شيء له قيمة فقد تعالى والعصر العصر يعني الدهر طب والعصر بتاعي أنا هو العمر يقول لك فلان كان عايش في العصر الأول مثلا في القرن الفلاني في العصر الفلاني عصر العباس العصر الأموي وعاش فترة منه على قد عمره فالعصر هنا بك- بالنسبة لكل إنسان هو عمره فقط إن الإنسان كل الإنسان كل الإنسانية لفي خسر البشرية كلها خسرانة في أعمارها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبقى الواحد يقضي عمره في إيه؟ في عمل الصالحات على أساس الإيمان فيحسب له عمله يوم القيامة ومش مهم مش هو المهم ان يعني ان انا اكون كويس في نفسي وخلاص لا اخواني اخد بايديهم برضو حبايبي حب بعضنا تاخد بايدي واخد بايدك وتواصوا بالحق وتواصوا بالايه الصبر تقول لك يا عم انت لين قوي مع زوجتك ليه كده انت ولك شخصيه خالص يا راجل شد شويه خليك بقى حمش امال واقوم الراجل على الست عشان لحد ما يطلقها ليه كده ليه كده اقوم الراجل على اولاده اقومه على صاحبه انت فلان ده عمال يقول لك مش عارف انت ساكت له كده يعني انت لا يا راجل ليه كده انت بتقول ولو لك عنده ايه يعني حتى لو ليك عندي يا والله الواحد يقطع ايده يا راجل بلاش كلام فارغ ويقوم الصاحب على صاحبه ويعمل فتنه ونميمه و... ليه؟ تواصى بالحق وتواصى بالصبر حينما تكون هناك مصيبه او نازله اصبر يا اخي الحمد لله بالك كم سنه بصحتك ما شاء الله بقى 40 سنه آه، زي الفل طيب لما تمرض سنة ولا شهر ولا بتاع ايه يعني استحمل لما تمرض كمان عشر سنين وانت عايش حلو وبتاكل بعض الاكل وبتنام بعض النوم لا، ده رضا غيرك مش طايق الحاجة دي روح المستشفيات وشوف لما المال خف شوية طب بقالك قد ايه بتلعب بالفلوس لعب والضائقة دي من امتى الضائقة دي بقالها شهر بقالها سنة لكن بقالي سنين بصراحة يعني والله كنت ما شاء الله كانت فلوس في بين ايديا بتجري كده جري طب ما استحمل دول شوية وهكذا نتواصى بالايه بالصبر وإلا فيوم القيامة ربنا سيؤاخذنا على كل شيء وبالعذاب الشديد والعياذ بالله ويل الويل هو العذاب الشديد لكل همزة لمزة صوت الهمزة لكل همزة لمزة الهمز واللمز والغمز هي طرف عين طرف لسانة طلعه راجل بشر سيبك انت شفت الحركة الخفيفة دي قد تكون بأصبع قد تكون بطرف لسان بطرف عين يا ثقيلة عند ربنا جدا وربنا بي- بيتوعد عليها بالويل أمال بقى اللي بياكل فلوس الناس ده بيعمل رايح فين ده يا خبر أبيض ده, ده, ده الغمزة واللمزة عليها ويل أمال أكل مال أمال أكل عرض أمال أمال الأعمال الضخمة الشنيعة دي ها يعني ماذا سيكون عليها اللهم سلم وربنا بيقول عنه كلا لينبذن في الحطمة هيترمى في جهنم النبذ اللي هو الإلقاء الشديد يرميه كده يعني سيلقى في جهنم لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة مش عرفك أنت ده النار دي حاجة مهولة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة تأكل الجسم حتى تصل إلى الفؤاد ثم يعاد الجسم من جديد كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب نسأل الله السلامة والعافية يا ربنا قوي جدا كده ده ايه و... انت مش شفت عمل ايه في ابرهه والفيله بتاعته الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل ك... شوف جيش بقى فيله ده كان حاجه عجيبه زمان وكان حاجه قويه يعني لما يبقى المراكب نفسها فيله والفيل جامد يستحمل وجلده تخن كده يعني مهما تضرب فيه ما ها ف... فكان جيش قوي والعرب شوية عرب قبائل متقطعة ومتحاربة يعني أي عصاية تهزمهم ولحد النهاردة برضه بنفس النظام هو الأصل بيردي ها أه؟ حتى الشباب لبس إيه تردي مش كده برضه آه ربنا يسترها يا رب ويعيد للعرب مجدهم بالإسلام ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرنا جميلة أوي أوي أوي يعني يا ريت الانسان ياخد عبره ربنا لما بي لما حين يريد ان يعاقب الانسان بيسخر منه يعني انت يا انسان يا مخلوق يا صغير جدا انت ايه بالنسبه للجبال بالنسبه للسماء بالنسبه للارض انتم اشد خلقا ام السماء انت ايه في الكون ده عامل نفسك سيد وكبير جدا وانا اعمل وانا اسوي وانا اجيب وأت... طب تعال ما ربنا بقى ي- يبعتها له بعت شويه ذباب طير كده قالوا كان ك- كالذباب او كالنحل طير صغير كده وفي ارجله حجاره كل حاجه منظمه جيش منظم برضه مش مش بقول لك خلاها بالبركه وماله ربنا اللي هيجيب البركه بس انت نظمها فربنا سبحانه وتعالى منظمها جدا كل طائر معاه ثلاث حجاره حجر في بقه حجر في رجله هنا اليمين ورجل الشمال ثلاث حجار وكل حجر مكتوب عليه اسم صاحبه والطائر عارف اصحابه مين ينزل كل حجر على راس ده على راس الراجل ده وده على الفيل ده وده على لحد ما فجعلهم ايه عارفين العصف الريح العاصف مش قلناها امبارح اه العاصف العاصف يعني ايه زي ورقه متقطعه ومرميه في الشارع لما تشوفها كده وتدوس عليها بفتكر اصحاب الفيل كانوا عاملين زي كده اصل العصف بقى كمان هو عيدان النبات عارفين عيدان الذره لما البهائم تمضغها وتلفظها من تاني يمصها كده ويرميها من تاني طبعا مش كلنا شفنا الكلام ده لان ما عندناش ال... شوف مصاصة القصب بقى آه. وانت معدي شايف مصاصة القصب دي أهي- اهو ده عصف ده لو اترمى في الشارع كده يوم الشمس هتنشفه هيتقطع من بعضه شوية هوا هتطيره اهو ده عصف مأكول خدت بالك ربنا عملهم زي كده بقى تخيل بقى ابرهه ده معصور كده ها وملوي وممدود في الارض والتاني زيه وده جنبه والفيل بتاعه هنا كعصف ماكول وانعم الله بذلك على قريش حيث امن لها بلدها و- و- و- واقتصادها وتجاراتها لإيلاف قريش إيلافهم أي من أجل ذلك رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا يعني ربنا فعل هذا بأصحاب الفيل حتى يؤمن قريشا وينعم عليها تمهيدا للنبوة إكراما لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في هذا العام فإكراما لمن ولد فيهم هذا العام ربنا أمن لهم حياتهم هكذا فالمفروض إيه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فليعبدوا رب هذا البيت بيت الحرام الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ومع ذلك كذبوا بالإسلام كذبوا بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين ده ما يجيش منه خير أبدا بقول لك إيه رأيك في فلان تقول طيب جدا والله طيب طيب إزاي بيصلي تقول لا لا لا, لا الصلاة لا ما- ملوش في الصلاة الكلام ده هو وأنا بصلي ولا حاجة خلاص لا لا ما طيب إزاي ما طابش أبدا لسه نايم ده ني وما بحسش وأبد ووحش طعم وحش ومر لازم يستوي لازم يتنظف في الإسلام ويتطهر بالإسلام الذي يكذب بالدين ده صفته إيه فذلك الذي يدعو اليتيم ما هو ده لو قال واحد يتيم مش هيديله حاجة لأن الإسلام ما- ما خدش تعليم الإسلام وبالتالي ما عندوش فكرة هو فاهم الفقير ده متسول وخلاص طب ما تبحث حالته يا عم وتشوف امشي وراه وشوف بيته كده وادخل عنده مرة اتحجج بأي حجة وشوف الراجل ده صادق اليتيم ده صادق ولا لا والفقير ده صادق ولا لا يقول لك في اطعامه 10 مساكين عشان حلف يمين ولا بتاع يقول لك 10 مساكين منين يا شيخ والله ما اعرفش حد طب قول لي فين المساكين مساكين كلنا مساكين اهو وانا اول واحد تعال اطعمني يا عم هتوفي 10 مساكين في في ستة في 60 مليون ده كان زمان 60 مش عارف دلوقتي كام 78 ما شاء الله ما تطلعش ما تطلعش من المليون اللي حواليك ستة او عشرة عشرة مساكين ليه لانه ما يعرفهمش مش شاغل نفسه ان هو يطعم غيره ان هو يخط العقبة بإطعام يتيم أو إطعام مسكين ها ما شغلش نفسه بالموضوع ده فذلك الذي يدعو اليتيم يدفعه امشي روح روح اشتغل اجري والله بيعمل لك حاجة طب قول له كلمة حلوة يا عم وارحمه ولا يحض على طعام المسكين يعني شوف را- عارف ناس كبار جدا وناس ما شاء الله أصحاب أموال وعارف ناس تعبانين ولك أنا مالي يا عم طب ما تقول له يا عم في في- يتيم في المكان الفلاني وفقير في المكان الفلاني خليه هو يروح واخلع ايدك انت بس دله وخلاص ادعوه الى الخير وداله على الخير كفاعله يقول لك لا ما تدخلش في الحاجات دي لكن تتدخل في جريمه اه ممكن يمشي في حاجات زي كده يمشي في جنازه ولا تمشي في ايه مش ده مثلا الناس هو يمشي في مصيبه معلش لكن الفرح ما يمشيش فيه ولا يحض على طعام مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون المصلي الساهي عن صلاته له الويل امال اللي ما بيصليش خالص امال اللي بيقول مش بيصلي واللي معاكم اعملوه اللهم سلم الساهي عن صلاته بنقول له قوم صلي قول حاضر دلوقتي يا عم لسه بدري هو لسه لسه الظهر مقدنا اهو يا عم قوم صلي خلاص شويه حاضر خلاص بس خلص اللي في ايدي دي بس انت عرفت اخر خبر تعال اقول لك بس هقوم نصلي الوقت واخر واخر لحد ما الفريضه الثانيه ايه تؤذن عليه ده ساهي عن صلاته وله الويل امال بقى اللي قال مش مصلي اللهم اعف عنا يا رب ولا تحرمنا من السجود بين ذاك في الدنيا ولا في الاخره الذين هم يراءون يوم ما يعمل حاجة عاوز الصحف كلها تكتب عنه ليه مراءاه يراءي الناس ويمنعون الماعون ايه الماعون المواعين مش كده لا لا ها. ما يتبادل عادة بين الجارة وجارتها مش ساعات ال- الحاجة عندك الزوجة الكريمة بتتزنق في في في معلقة ملح في في أقل منها فتطلبها من الجارة لسه هتشتري من تحت بتاع الطبخة هتبوظ فتلحق الطبخة دي وبعدين تبقى تشتري قرن فلفل ليمونة آه، ال- المنخل ما أعرفش آه، اديني سكينة من عندك والله تكون حامية شوية كده الجارات دايما بي- بيتبادلوا بعض الحاجات كلها حاجات تافهة الكافر ده بيمنعها هم ما لهمش شغلانه غيرنا ولا ايه؟ ما يجيبوا اللي عاوزين يجي الله يعني هو ده كل شويه تاك- ما فيش خد ابدا هو ده انا بناخد منهم يا لا برضه ما ياخدوش طلاق ما انت مديهم حاجه وروح حالف طلاق ويمنع الخير ويمنعون الايه؟ يعني بخل شديد بخل شديد مقابل البخل بقى ودفع اليتيم وما اعرفش ايه شوف الصوره اللي جايه بقى جميل كلها بقى عطاء وخير وبتاع انا اعطيناك الكوثر هم بيطردوا اليتيم احنا بنقاوي اليتيم الم يجدك يتيما فاوى انا اعطيناك الكوثر ايه الكوثر قال لك النبوه قالوا القران قالوا السنة قالوا ان ربنا علموا المنطق الجميل اوتيتوا جوامع الكلم قالوا ما اعرفش كذا ك- اقوال كثيره جدا الحوض الشريف النهر في الجنه انه اول واحد يحل ي- يحرك حلقه باب الجنه انه الشفاعه العظمى انه انه بعض المفسرين بقى جمعوا الكلام ده كله مش ده كله ربنا اعطاه ربنا أعطى- أعطاه هذا كله فقالوا الكوثر على وزن فوعل معناها الخير الكثير جدا إذا معناها إيه بقى؟ إنا أعطيناك الخير الكثير الذي لا نفاد له ولا آخر له عطاء عظيم جدا إن هذا لرزقنا ما له إيه من نفاد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر يعني صلي واذبح لله قيل هذه صلاة الايه عيد الأضحى لكن الراجح أنه يعني صلي في العبادات فيها صلاة وفيها ذبح طب ما عندنا العقيقة مش عيد ولا حاجة وبنذبح فيها مش كده ممكن واحد ياخد بيت جديد من السنة أن يذبح عند الشيء الجديد بس عشان تذبح العتبة تذبح العربية وتلطخ بالدم لا إنما اذبح ذبيحة كان مقصود منها زمان إيه يعني واحد مثلا خلف بنت أو خلف ولد الواد ده مصيره هيكبر اتربى في البيت وشويه بعد سنتين ثلاثه كده تلاقيه طلق في الشارع ابن مين ده ولا ابن مين ده لما ناكل عقيقته هنعرف ابن مين شاكر يعمل عقيقه ويدعونا ها عرفنا ان فلان خلف ولد فاول ما نشوف عيل كده فبعد آه، تصور من سنتين كان فلان ده دعانا على الله اكيد ده ابنه ونتفرس بقى في الشبه نر- نقدر نربط ال- واحد يتجوز بيعمل ايه وليمة أول ولو بشاء أقل حاجة خروف كده يعني ايه سلك بيه العزومة وخلاص أول ولو بشاء بيعمل وليمة ويدعو الناس اللي حواليه ويا ريت يدعي جيرانه لازم الجيران بالذات ادعي الأقارب واللي أنت عاوزهم لكن الجيران بالذات اللي حواليك في العمارة الجديدة اللي أنت سكنت فيها كعريس ادعيهم ما فيش صله بينك وبينهم بس اعزم عليهم يعني ما اجوش يعني صينيه فته صغيره كده طبق فته كده بحته لحمه آه، معلش حاجه كده بمناسبه الفرح عقبال عندكم هيعرفونا ونعرفهم ليه فجأة جم الصبح الصبح لقي راجل مع واحدة ست في الشقة الفلانية دي مين ده ده زوجته ولا مش زوجته طبعا النهارده بيعلنوا هيقول لك طب ما هو بزغرته وبيعملوا ده طب هو ده صح نعمل ازعاج في الناس كده ها ونقلق منامهم الساعة 2 بعد ما خلصوا الكوشة ورجعوا نقلق منامهم ون- ون- ونضيع وقتهم وكده وازعاج و- والعر- العروسة جت طب خدوا ايه مننا غير الازعاج لكن بدون طبق فته بحت لحمه يا سلام ده يشيلك طول عمرك فوق دماغك في الزمن ده بالذات ها فشوف الاسلام جميل حلو ازاي بيربط بين الناس بعهد عهد الطعام بيقول لك واكل معايا ايه عيش وملح فيتربط المحبه بين الناس لكن لما تزعجني يوم فرحك ده انا افضل ناقم عليك طول عمري لما ابني يكون في ثانويه وتيجي تطبل لي وتزمر لي تحت البتاع ساعه وال- وكده وتاني يوم مش عارف الصباحيه بقى الناس جايه ورايحه و... وانا ما خدتش منك لا ابيض ولا أسود حتى ولا حبايه شوكولاته ده ده, ده ما احبكش خالص انا كده ها فالاسلام جميل بيربط بين الناس فصل لربك وانحر النحر بيكون عند ايه امور كثير ان شانئك هو الابتر كان رجل كافر قاعد مع الكفار برضه بي- بي- بيتناقشوا في يعملوا ايه في محمد عشان يخلصوا عليه عليه السلام ويوقفوا دعوته دي ف الراجل ده قال لهم ايه انتوا زعلانين ليه وهامين نفسكم قوي كده يعني اصبروا عليه شويه ده رجل ابتر بتره الله في الدنيا والاخره أبتر يعني ليس له ولد ذكر أولاده بنات زي الأغنية اللي بيقولوها دي ها محمد خلف بنات مش كده هي نفس الكلمة بتاعت الكافر الملعون ده فعيبة لما مسلم يغنيها ويقولها فناخد بالنا فبقول ليه ده أنا يعني ما تنقمون من رجل أبتر يعني انتوا هامين نفسكم أو كده برجل بكرة هيموت ما وراهوش غير بنات والبنات في الجاهلية بيتسموا بأسماء أزواجهم بعد ما تتجوز تبقى مدام الأستاذ فلان ابوها فين اتنسى خلاص إحنا عندنا لحد الآن الحمد لله الحمد لله البطاقه فيها اسم الاب والام والعيله وال... مش كده الحمد لله دي باقي يعني ولكن برضو على الموضه الجديده بقى بتنسب الى زوجها في العرف بيقول لك مدام فلان مدام الاستاذ فلان آه، بتنسب لزوجها فخلاص هو هيتنسى ما فيش ولد يحمل اسمه بناته هيتجوزوا ويحملوا اسماء ازواجهم وهو خلاص الدنيا هتنساه اصبروا عليه شويه بس فربنا ر- النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يرد عن نفسه ابدا ولا ينتصر لنفسه ولا يزعل سلمها لله ايه يعني كلمه لزقت يعني يوم ربنا يردها عنه ان شانئك الشانئ اللي هو المخاصم يعني الخصم بتاعه ان شانئك هو الابتر وفعلا هو المقطوع ملوش ذكر حد عارف اسمه ولا انا ما اعرفش اسمه ايه ولا عاوز اعرفه حتى كمان لكن شوف محمد بن عبد الله عليه السلام اللي ملوش أولاد ذكور الدنيا كلها عارفة لحد دلوقتي الكافر والمسلم عارفينه والصغير والكبير عارف- عارفينه والمسلمين كلهم يسمعوا اسمه ع- صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر ولذلك عيش بالإسلام والكافر تدعوه وتذكره فإن استجاب فخير وإلا لكم دينكم إيه وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى أن قال لكم دينكم ولي دين وإذا شعرت بقرب الأجل فاستعد سورة النصر استعد فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان تو- والله واعرف قرب الاجل ازاي فيه المرض وفيه الكبر وفيه الشيب وفيه كذا وفيه كذا علامات كثيره ومن ضمن اكتمال النعمه ما الواحد الدنيا تكمل عنده ايه اللي بعد الكمال نقصان يعني حتى الاطباء طلعوا علينا بخبر يعني بيزعل ناس كثير بيقول لك اذا هو الواحد وصل الأربعين يبدا ياخد باله بقى يعمل حسابه في الاكل هياخد باله نظره هيبدا يضعف مش عارف جسم جسمه ايه العظم ايه البتاع ايه طب يا عم سيبونا عايشين على الامل ها معلش بقى يا دكتور لكن هو العلم كده وده صحيح فعلا واقع وبيحرصونا عشان واحد برضه ايه ما يفاجئش جسمه الضعيف بالقوه اللي كان بها في الشباب فيدخله في مدخل ما يقدرش عليه امشي بقى إيه، ياخد باله فطالما وصل 40 سنه ده المفروض المفروض انه يتجوز وهو عنده 15 سنه خلاص ما هو كده بقى راجل بلغ الحلم خلاص خليه يتجوز 25 سنه 30 سنه خلاص بعد 30 سنه 10 سنين ها متجوز يعني في العشر سنين ده خلف له عيلين ثلاثه مثلا قدر الله كله طب ايه تاني بقى عاوز ايه تاني يقول لك بس شوف العيال اللي اتجوزوا هجوزهم يا عم والله هيتجوزوا ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيجوزهم لك موت انت براحتك توكل على الله سلم امرك لله ها يقول لك لا ازاي بس اطمن عليهم يا عم انت ما اطمنتش هتعمل ايه يعني هتطلع من تربه آه، سيبها سيبها لله طب آه، ربنا طول في عمره واداها له يقول لك اما نفسي اشوف ايه عيالهم يا راجل ما انت قلت هجوزهم واتوكل على الله لا عاوز اشوف عيال له طب والعيال بس شوف الواد ده ما يخلص التعليم طب لما يتجوز الحفيد بقى وي- ويشيب الانسان ويشيء وتشيب معه خصلتان الواحد منا بيكبر وتكبر معاه خصلتين ما تسيبوش ابدا الحرص والايه والامل يبقى حريص على اللي في ايده ومؤمل كمان نفسه يعمل اكتر من اللي عمل زمان تلاقيه ع- يتشبب كده ويعمل فيها شاب ومش عارف ايه و- ها، ويزرع الصلعه و- ويصبغ شعره وحاجات من دي و- آه، خلاص روحت هتعمل فيها ايه؟ نسال الله حسن الختام فربنا بيقول للنبي عليه السلام اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا رسالتك تمت وبقت ت- تؤتي الثمرات خلاص الناس داخله في الدين افواج مستني ايه بقى خلاص استعد فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ما فيهاش ذكر للموت خالص اهو ولكن المفسرين بقى لهم آه، نظرات اهل التخصص سيدنا عمر رضي الله عنه كان من الشيوخ الكبار سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان ايه من الغلمان الصغار فكان في خلافة عمر بعد أبو بكر وكده سيدنا عبد الله بن عباس كان شاب كده يعني شاب وبعدين فكان سيدنا عمر يجلسه معه في مجالس الشيوخ الكبار فقالوا له يا عمر يعني ده شاب قعدوا معانا برضه لسه صغير طب ما عندنا اولادنا واشمعنى ده بالذات ابن عباس يعني هو فاستغربوا شويه يعني فحب سيدنا عمر آه، حياه عمليه ما ما فيهاش آه، مجاملات فحب يعرفهم ايه مين ده وايه ده ففي يوم من الايام جالسين كلهم مع بعض كده وان سيدنا عمر طرح عليهم سؤال قال ماذا تقولون يا قوم في قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح فسرونا السوره دي كل واحد بقى ايه قال فيه فيها قولا حسب ما هو شايف حسب ما ربنا اعطاه له الى ان جاء في اخرهم فقال وما تقول فيها يا ابن عباس ابن عباس ده لقبه ايه ترجمان القران يعني بترجم الفاظ القران الى معاني لقب كبير جدا ما شاء الله ما تقول بها يا ابن عباس قال أرى فيها نعيا لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له الوقت قرب فاستعد بينعي له أجله فقال عمر رضي الله عنه والله ما أعلم منها غير ما قال ابن عباس أنا رأيي فيها زي ابن عباس بالضبط فالمسألة مش بالصغر ولا بالإيه ولا بكبر السن إنما بفتح الله عز وجل آه طب والكفار عملوه بقى مش مشكلة دعك من هذا كل من قال فيك كلمة الله سيردها عليه تبت يدا أبي لهب وتب لأنه قال تبا لك يا محمد فردها الله عنه على أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ختام القرآن خلاص الحمد لله وصلنا النهاية ختام القرآن اللهم اجعله ختاما طيبا علينا سورة الصمد سورة الإخلاص تساوي في ثواب قراءتها ثلث القرآن وقراءتها مع فضلها لا تغني عن قراءة القرآن مش أقرأ سورة الصمد ثلاث مرات وختمت ختمة لا لازم تقرأ القرآن كله ولكن فضلها كبير جدا لأنها فيها التوحيد والدين كله ثلاث أشياء توحيد عقيدة يعني وعبادة وأخلاق ومعاملات آه سورة الفلق وسورة الناس اسمهم المعوذتان المعوذتان وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه يا أبا ذر تعوذ بهما عندك أي حاجة خايف منها اقرأ المعوذتين بنية الحفظ بنية الخلاص منها من حاجة الشر دي تعوذ بهما فما تعوذ أحد بمثلهما فما تعوذ أحد بمثلهما وهنا تلتقي أطراف القرآن سورة الفاتحة عظيمة جدا اسمها سورة إيه؟ الشفاء والشافية والرقية والراقية برضه دخل في العلاج الفلق والناس معوذتان يتعوذ بهما الإنسان من الشيطان ويتعوذ بها من الشرور ويتعوذ بها من كل شيء يخاف منه وهكذا يغلق المصحف على هذا الخير العظيم نفعنا الله وإياكم به في الدنيا والآخرة وأعتذر ثم أعتذر عن الإطالة ولكن أسأل الله عز وجل أن يعذرني بأن يجعل هذا المجلس كله في ميزان حسناتنا وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة جزاكم الله خيرا فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله